بسم الله الرحمن الرحيم
حد نفسه يتوب حد له مزاج يتوب الا لمين طب يلا يلا نتوب اصل اللي يقول له توب يقول توب تبت من ايه من كل حاجه يبقى كذاب اصلك تضحك عليا اه لكن على ربنا انت- ما ينفعش تبت من ايه من ايه من النظر للنساء كذاب من الكذب كذاب من السجاير ولا من النوم عن صلاه الفجر ولا من النفاق تبت من ايه من اكل الحرام ولا من حلق اللحيه تبت من ايه تصر على المعاصي هو مواعد البيت هيقابلها بكره وبيصلي وقاعد معانا في الدرس تلاقيه بياكل حرام ومواعد على رشوه وحاجز في العمره تجيبوا علبه سجاير فيها 20 سيجاره وبيقول تبت بتمكر بمين بتمكر بمين أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون نجاته نجاته ذكرك لله حفظك للقرآن تعلمك العلم دعوتك إلى الله أنا ليا إيه عند ربنا أقول له بإيه يا رب كيف تتعامل مع الله الله اوعى تبيعه لا يبيعك الله نسوا الله فنسيهم أخي كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك أخي بعض الناس قاعد يسمع شرايط يحضر مشايخ يعرف كتب علم يهاجر القرآن يهاجر القرآن كل هذا لن ينفع أخي القرآن يصنعك أخي القرآن يربيك القرآن يعليك القرآن يرفعك القرآن ينفعك القرآن حفظ وتلاوة وتفسير ومذاكرة القرآن ربوا ولادكم على القرآن يلي ما عرفتوش تتربوا يلي ما تعرفوش تربوا عيالكم دعوهم للقرآن يربيك القرآن احذر اخي بتعصي ويكرمك وتعصي ويزيد وتعصي ويبارك لك لا يبقى هينتقم منك العمليه كده ما تطمنش لا لا لا ده يبقى بيجرك بقى هيوديك لحد فين والسبب نسوا الله فنسيهم كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد عبد ما الله تبقاش مغرور وقول لي لو مت دلوقتي حالا تبقى مع النبي محمد في الجنة تفتكر تفتكر أخي أنت عايز ربنا ولا عايز الدنيا ما تردش أخي أنت عايز الجنة ولا عايز شهواتك أخي أنت عايز الرفعة في الدنيا ولا عايز المنزلة العليا في الجنة فهل انتبهت دي قضية تحتاج أنك تكون صادق فيها وهلا وعيت أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابض على خطيئتك العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم من روائع ما قدم فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب سلسلة أصول الوصول إلى الله تعالى نبدأها بالشريط الأول كيف تتعامل مع الله أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأيها الإخوة في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله أمسك جعفر الصادق بغلام له ليعاقبه فقال الغلام يا سيدي أتعاقب من ليس له شفيع عندك غيرك
قال له يا سيدي أتعاقب من ليس له شفيع عندك غيرك فقال انطلق إذن فلما انصرف التفت الغلام ونظر وقال يا سيدي اعلم أنك لست الذي أطلقني إنما الذي أطلقني الذي أجراها على لساني فقال اذهب فأنت حر لوجه الله وقفت أيها الإخوة مع هذا الموقف مليا أقول سبحان الله هذا كلام عبد لعبد فأعتق العبد عبده فكيف إذا جرى هذا الكلام للسيد الكريم ولكن من الذي يجريه على لسانك هذه هي قضية ومتى يجريه على لسانك ولما يجريه على لسانك هذه قضية تحتاج إلى وقفة اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا وارزقنا فهما في الدين يرضيك عنا إخوتي في الله إني والله أحبكم في الله وحقيقة أيها الأحبة فإنني صدقوني بالله العظيم أنا أحب أن تدخلوا الجنة بل أشتهي أن تدخلوا الجنة أسأل الله أن يكتب لي ولكم الجنة اللهم اجعل جمعنا هذا في الجنة واجعلنا في سوق الجنة اللهم اجمعنا في سوق الجنة واجعل محدثنا هناك محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا كان هذا التفكير لي ولكم كيف يصل الواحد منا أن يتكلم مع الله بما يرضي الله عنه تلك مسألة وقضية قل من يفكر فيها منا إن كثيرا منا يعمل عقله طويلا في كسب البال صحيح في النجاة من مشاكل في النجاح في الامتحانات اللهم نجح طلبة المسلمين واجعلهم بفضلك موفقين يعمل عقله كثيرا ولكن عند الله تجده غبي جاهل فإذا أذنب يتمادى وإذا أخطأ ينفعل وإذا تكلم مع الله يتكلم بجفاء لذا كانت محاضرة الليلة عشرة قواعد بعنوان أصول الوصول أصول للوصول إلى الله جل جلاله وأول قاعدة من قواعد أصول الوصول يومك يومك أيها الإخوة الله جل جلاله حين خلق العبد ما خلقه إلا ليعبده قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا إلا ليعبدون ثم أجرى الله الكريم اللطيف الرحيم تكاليفه على العبد أن يكلفه ما يطيق قال الملك ولو شاء الله لأعنتكم صحيح ولو شاء الله لإيه لإيه يعني إيه أعنتكم آه كان تعبكم لو شاء الله لو أوقعكم في العنت العنت يعني المشقة والتعب لكن ربنا يقول ايه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولا يريد بكم العسر قال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا فمن رحمة الله ولطفه بالعبد في التكاليف أنه كلفك كل يوم على قدر يومك التكاليف على قد ايه على قد اليوم لكي لا يعنتك ولكن من ظلم العبد لنفسه ان يحمل هم غد صح كده وصلت ولا لسه لا لسه طب صلي اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا من رحمة الله عز وجل ولطفه في التكاليف أن جعل التكاليف يوما بيوم يعني احنا دلوقتي صلينا المغرب هنصلي العشاء اليوم خلص لا يطالبك بشيء إلى أذان الفجر كفرض يعني إلا واجب الوقت واجب الوقت كل وقت له واجب لا يطالبك بواجب الغد يعني النهاردة أنت لو مت دلوقتي ربنا ما يسألكش عن العشاء صح ولا يسألك لو انت مت قبل ان يمر الحول على مالك لا يسألك عن زكاة سنة لسه ما تمش الحول لو عشت عمرك ولم يبلغ مالك النصاب لا يسألك عن الزكاة من رحمة ربنا كده ولكن من ظلم العبد لنفسه حمل هم غد تجد الإنسان قاعد يفكر طب آخر الشهر هنجيب منين طب يا ابني انت فين واخر الشهر فين تلاقيه بيتكلم يقول لك العيال دول لما يكبروا هيعيشوا فين اما يكبروا ليهم رب صح كده ثم يحمل هذا الهم فينشغل به تجد الاب في زماننا وللاسف الشديد قاعد يشتري حته ارض ويبني حته بيت عشان العيال الواحد برضه بيعمل عشان عشان العيد سبحان الله العظيم عمر بن عبد العزيز كان له 11 ولد ذكور غير الإناث فلما جاءه الموت قال له رجاء بن حيوة كاتبه لو أوصيت بهم أحدا وصي عليهم حد يصرف عليهم لأن عمر بن عبد العزيز مات ولم يترك إلا عشرة دراهم 11 ولد ورثهم 10 دراهم يعني 250 قرش 2 جنيه ونص شهد قال والله ما أوصي بهم أحدا إلا الله إن يكونوا صالحين فالله يتولى الصالحين ثم جمعهم فقال إني أموت ولا أترك لكم شيئا غير أنكم ما مررتم بأحد من المسلمين إلا وهو يعلم أن لكم عليه حقا الله جميل قوي دي مش كده لما تسيب ولادك وانت ليك ذكرى حلوة عند الناس كل ما يمروا بحد يقول لهم الله يرحم ابوكم كان راجل صالح دي كفاية قوي اعود تجد بعض الناس وللأسف الشديد انا تعجبت ان هذه الافكار والاخلاقيات وصلت الى القرى احنا دايما بنعتبر الفلاحين دول اصولنا دول ولاد الاصول الناس اللي بتفهم في الاصول لكن لعنة الله على الظالمين مشكلة التلفاز افسدت الاخلاقيات تجد الرجل يرسل ابنته لتتعلم وقد تسافر وحدها وترجع في الليل وتقول له يا عم الحاج البنت بتتعلم ليه هي مش اخرتها تتجوز تقعد في البيت يقولك لا يبقى في ايدها سلاح لو اتطلقت ولا ما اتجوزتش يبقى بقى يعني هي الشهاده هي سلاح هي امها معاها ايه بكالوريا وامك كان معاها ايه سلاحهم كان ايه يا ابن السلاح هو رضا الله ليه نقدر الطلاق كل ديك مشاهد بس عشان تشوف الناس عايشة ازاي محدش عايش يومه كله بيبص للمستقبل وناسي ان ممكن ما يكملش يوم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وهنا ندخل في الأصول للوصول لكي تصل إلى رضا الله عيش يوما بيوم فاجعل كل يوم هدف تصل به إلى أعلى درجة في الجنة يبقى هصبح الصبح من صلاة الفجر ده يوم جديد هقول الله ده آخر يوم في عمري بقى خلينا اشتغل ربنا طب هتشتغل تعمل ايه اول حاجة اتوب صح اللهم تب علينا يا رب حد له مزاج يتوب الليلة دي حد نفسه يتوب طب توب تبت من ايه أو أنطقي وكذاب وقليل أدب هتزعل مني؟ لا ما تزعلش هي دي الحقيقة أصل اللي يقول له توب يقول توب توبت من إيه؟ من كل حاجة يبقى كذاب عايز خادع ربنا ما ينفعش ما ينفعش أصلك تضحك عليا آه لكن على ربنا ما ينفعش ما ينفعش انا عايز اقول لك تبت من ايه حدد لي بقى تبت من ايه من النظر للنساء ولا من الجنس ولا من السجاير ولا من النوم عن صلاة الفجر ولا من النفاق تبت من ايه من اكل الحرام ولا من حلق اللحية تبت من ايه انا هديكم فرصة تانية دلوقتي كل واحد مننا يستحضر في ذهنه دلوقتي حالا كده ذنب بس ذنب تقيل كده من الحاجات التقيلة بتاعتك ونتوب منه ينفع ممكن طب يلا يلا نتوب اللهم تب علينا يا رب اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا ايها الاخوه يبدأ اليوم يقول النهاردة بقى أنا هتوب من النظر للنساء وعد يا رب مش هبص وليكن ما يكون النهاردة تحدي ويبدأ النهاردة هحفظ ربع النهاردة هقرأ ثلاث أجزاء النهاردة هصوم النهاردة هتصدق بخمسة جنيه النهاردة النهاردة امتى كل ده ايه النهارده وبكرة يقوم يقول ايه النهاردة لما يجي بكرة ما هعمل كده والنهاردة والنهاردة والنهاردة كل يوم يبقى خطة عمل واضحة فتنجز كل يوم شيئا جديدا فيكون لحياتك معنى وصلت ولا لسه ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في كتاب ايه طريق الهجرتين وباب السعادتين صفحة 187 فرق المطبعة السلفية بتاع زمان معرفش الجديدة بقى هتلاقوها فيها صفحة كام بس هتلاقيها في الموازاة في الحتت دي يعني بيتكلم على ايه قال ان العبد منذ خلق وهو مسافر الى ربه والعاقل من يجعل كل يوم وليلة مرحلة فيضعها نصب عينه ان يقطعها سالما فإذا قطعها جعل اليوم والليلة التي تليها مرحلة أخرى فجعلها نصب عينه حتى يقطعها بسلام وهكذا حتى يلقى الله يبقى عايزين نخلي كل يوم وحدة مستقلة نعيشها يوم بيوم بكرة ماليش علاقة بكرة لما يجي لما يجي بكرة امبارح خلاص امبارح انتهى وراح لحاله انا هعيش ايه هعيش النهاردة كل يوم وحدة مستقلة يبدأ يشوف امبارح طارت منه صلاة لا النهاردة بقى مش هينفع الحاجة تضيع مني امبارح كانت القراية كده ما فيهاش فهم ولا تركيز ليه كان دماغه مشغولة مشغولة بايه لا انا خلاص متوكل على الله يبقى دماغي ما بتنشغلش بحاجة ارمي حمولك عليه هذه اول وسيلة للوصول لرضا الله اللهم بلغنا رضاك يبقى اول وسيلة عيش يوما بيوم ابن يومك عيش كل يوم لوحده كل يوم مستقل بذاته تقوم فيه لأداء ما يرضي الله بحيث أنك لو مت في هذا اليوم دخلت الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب فلذلك أنا أطالبك أخي لكي تصل إلى رضوان الله جل جلاله أن تحصل لك عزلة شعورية تماما عن المستقبل وما يجري فيه فالله معك يعينك ويكون لك قال ربنا جل جلاله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا دع هم غد بغد ورزق غد عند ربك فربما جاء غد فلم يجدك اللهم ارزقنا حسن الخاتمه قلت لكم البنات اللي كانوا بيتزوقوا في الكوافير في دمياط وتهد عليهم البيت ماتوا اربع عرايس والبنات اللي معاهم كانت البنت العروسه دي كانت داخله الكوافير وتفكر انها هتموت لو تعرف انها هتموت ما كانتش راحت ولو بتعمل لليلة دي
اللي احنا بنقوله ان الجنة ما كانتش لا يمكن تكون راحت لا يمكن
هذا معنى يومك يومك
الثانية
وليسعك بيتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن النجاة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخسر الناس صفقة من انشغل بالناس عن نفسه وأخسر منه صفقة من انشغل بنفسه عن الله وقال بعض السلف علامة إعراض الله عن العبد انشغاله بما لا يعنيه وقال بعض السلف علامة الإفلاس كثرة الحديث عن الناس وقال ابن الجوزي إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح لله وقال ابن قدامة إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنهم إنما يعجبون بستر الله عليك فلا تزب عن الناس الزباب وحجرك مملوء بالعقارب مصيبة عصرنا الانشغال بالناس ومن أمثلة الانشغال بالناس الإعلام جرائد والمجلات والتلفزيون للأسف الشديد ان بعض الاخوة بدأ يقتني تلفزيون اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب وهذه نكسة نكسة قال العلماء الفتنة ان تستحل ما كنت تراه حراما فاللي كان اعتقاده ان التلفزيون حرام وبدأ النهارده يجيب تلفزيون يبقى مفتون يقول لي يا عم الشيخ بالراحة عليك ما تبقاش ناشف كده نتفرج على النشر نعرف احداث العالم قناة الجزيرة وانا ما بحبش اخوض في الكلام ده لكن من الغل ان القعدة قدام النشرة فتنة فتنة يا جماعة اللي انتوا بتشوفوا نشرات في فلسطين اللهم اكشف عنهم الكربة اللهم انتقم من اليهود وعجل بزوالهم لكن اللي حصل ده ما يجيش عسر معشار واحد على ألف واحد على مئة ألف من اللي حصل في أماكن تانية صح لكن الأماكن التانية غموها وعموا عليها ودي فتحوا لكم تشوفوها ليه لا ليه لا فيها حاجة بس انت ما تعرفهاش ولا انا الزعلانة وال... وال- والتوليع من جوه ده له علة فيها مصلحة مش للإسلام ولا ليك لكن ايه هي قدامنا 100 سنة على ما نفهمها معلش فانت بتقع كده في الشرك النهارده اللي بيقولوا عايزين ربنا ينقذ فلسطين بيقعدوا قدام التلفزيون اكتر من قعدتهم في المسجد صح بينشغل بسماع الاخبار اكتر من مسك المصحف بيقعد يتكلم في الاخبار وتنقلها اكتر من الدعاء صح يبقى هو الفرجه هي لا تنقذ المسلمين لازم تبقى فاهم الوضع عايزين نبطل فرجه هو ده بقى الانشغال بالناس لأن القضية كما يقول العلماء الفتنة دوارة الفتنة آه عشان كده العلماء دايما يسموها دوامات الفتن اسمها ايه الدوامة عارفين الدوامة بتعمل ازاي فالفتنة دوامة الفتنة دوارة فممكن في دوران الفتنة تروح ايه طيلانة ولا مش ممكن وارد بكرة تلاقيهم قدام بيتك ما تضمنش يا ترى ساعتها هتثبت ولا هتبيع دينك مراتك هتثبت ولا هتبيعك ولادك هيثبتوا على الدين ولا هيتنصروا بقى ويتأولوا ويتعلمنوا ويتشيعوا حسب القضية اللي ماشية وليسعك بيتك وليسعك بيتك انشغالك بنفسك هو الأصل قال الله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وقال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى والأصل في الإسلام أنت بنفسك أولا أيها الأخ الكريم سؤال واضح ومحدد وصريح ويحتاج إلى إجابة قاطعة كيف حالك مع الله النهاردة الثلاث وبسألك بعد صلاة المغرب يا ترى دلوقتي ربنا راضي عنك ما تبقاش مغرور وقول لي لو مت النهارده قصدي دلوقتي حالا لو مت دلوقتي حالا تبقى مع النبي محمد في الجنة تفتكر تفتكر آه هي دي أن تجعل نفسك قضيتك ورضا ربك عنك هو موضوعك انشغالك يا شباب كلنا مشغولين ولكن تسعة وتسعين في المية من الشغل مش بنفسنا بالآخرين وتسعة وتسعين في المية من الشغل اللي احنا مشغولين بنفسنا مش لله اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا منها لذلك لا تغتر بعبادات تؤديها وقربات تقوم بها وطاعات تقدمها تغتر بصورتها وهي في الحقيقة من الفتنة لنا محاضرة بعنوان كيف تنجو من الفتن اللهم نجينا من الفتن قلت فيها أن رسول الله ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وصف القلب المفتون بأربع صفات ووصف القلب الناجي من الفتنة بصفتين أما القلب المفتون فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأيما قلب أسلمها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين القلب المفتون هو قلب أسود ده أول صفة اثنين مربادا ثلاثة كالكوز مجخية أربعة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أسلب من هواه أسود يعني أحمر أصلب اثنين مربادا يعني سواده مش خالص سواده في نقط بيضة لما ترجع في اللغة لكلمة مرباد قالوا هو الأسود الذي ليس بخالص السواد بل فيه بياض هو ده القلب المفتون اسود اه بس بيصلي اسود اه بس بيتصدق وبيقرا قران وقلبه اسود ومفتون عشان كده ابن الجوزي بيقول كلمه خطيره قوي الراجل ده عجيب يقول ايه يقول تصر على المعاصي وتصانع ببعض الطاعات والله ان هذا لمكر وصلت ولا ترجم صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك تصر على المعاصي هو موائد البيت هيقابلها بكره وبيصلي وقاعد معانا في الدرس طب انت بتعمل ايه بتمكر في ربنا تلاقيه بياكل حرام وموائد على رشوه وبيصلي وبيتصدق وحاجز في العمره بتمكر بمين وهتلاقي واحد من اللي قاعدين معانا دلوقتي هو مصر على معصيه تجيبوا علبة سجاير فيها عشرين سيجارة وبيقول تبت بتمكر بمين وتلاقيه دلوقتي لما يسمع كلامي ده يفكر يقول طب والله ما انا تايه بلاش بلاش مش انتوا مش عاجبكم وانا بقول له لا انا ما بقولكش كده عشان تقول لي كده ده انا بقول لك كده عشان ما تنكرش بربنا لا كنت بقول لهم قصة ظريفة وانا عارفكم بتحبوا القصص رجل من الصوفية خرج الى الخلاء ليعبد الله وهو يمشي في الخلاء في الصحراء في وسط الصحراء وجد غرابا اعمى مكسور الجناح فوقف يتأمل ويقول سبحان الله في وسط الصحراء دي غراب أعمى ومكسور الجناح طب ده بياكل منين ويشرب منين وعايش ازاي فبينما هو ينظر إذ جاء غراب آخر فوقف ففتح الغراب الأعمى فمه فأطعمه الغراب الآخر في فمه وسقاه حتى شبع فتعجب الرجل وقال سبحان الله والله لقد أراني الله آية أبعد هذا أسعى من أكل الرزق طب أنا أجري ليه والهد ليه وأوى إلى كهف فأقام فيه فسمع به عالم أين فلان قال وأوى إلى كهف لماذا قالوا يتعبد فمضى إليه فقال له ما الذي حملك على ما صنعت فحكى له قصة الغراب فقال له سبحان الله ولم رضيت أن تكون الأعمى شفت الكلام ده آمين يا رب اشمعنى اخترت انك تكون الأعمى وانا الكلام اللي قلته دلوقتي واحد ايه اختار الأعمى اه صح كده آه. وسبحان الله العظيم يمكن فعلا القصة دي كتبت عليها يجي حوالي 15 فائدة منها تصديق حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سمع أهو ربنا ورى الآية لمين للراجل الأولاني والتاني ما شافهاش التاني ايه سمع عنها التاني انتفع بيها اكتر من الاولاني صح كده اه قال له ليه تقدر انك تكون لعمة ليه ما تكونش انت المبصر وتطعم العمش هو ده الامه النهارده عايزه تبقى كلها عمش عايزين يناموا وغيرهم يعمل لهم المهم نرجع لاصل الموضوع وليسعك بيتك وليسعك بيتك هم نفسك نجاتك اصلاح قلبك امر صلاتك ذكرك لله حفظك للقران تعلمك العلم دعوتك الى الله انت نجي احنا قاعدين مع بعض يوم الاخ يقول للتاني ايه والله انا خايف على الاخ فلان بقاله كام يوم ما بيصليش الفجر انا خايف عليه يا اخويا خاف على نفسك انا خايف على فلان مفيش مانع ان احنا نحمل هم اخواننا اه بس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أحدكم القذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه القاعدة الثالثة من أصول الوصول الصادق حبيب الله اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهله الصدق يا شباب أنا عايز أسألك سؤال وجاوبني بصراحة بالله عليك انت عايز تدخل الجنة ولا عايز النهاردة مليون جنيه ما تجاوبش هتكذب هتكذب عارفك عارفة عارف الصح اللي في قلبك ايه الاتنين ما اصلا انا عارفك معلش معلش الحقيقة انك انت هتقول الاتنين يا اخي نجمع بين الخيرين يديني مليون جنيه ودخلني الجنة برضه ما ينفعش اصل هي يا الدنيا يا الاخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاخرة قد تولت مقبلة وان الدنيا قد تولت مدبرة ولكل منهما بنون فكونوا ابناء الاخرة ولا تكونوا ابناء الدنيا من انشغل بدنياه أضر بآخرته ومن انشغل بآخرته أضر بدنياه ولا بد هتنشغل بالدنيا لازم تأثر بالآخرة هتنشغل بالآخرة لازم تأثر في الدنيا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين الحديث قال لزمت الحديث فأفلست ولزم أخي فلان دكانه فأنجح وأفلح قال لك فلان قعد يتاجر بقى صاحب ملايين النهاردة اما انا جيت اطلب العين ما حلتش حاجة هي كده عشان كده الإمام الشافعي قال لا يصلح في طلب هذا العلم إلا رجل ضربه الفقر قالوا ولا الغني المكفي قال ولا الغني المكفي قال يعني اللي عنده فلوس كده بس تكفيه كده ينفع قال ما ينفعش ما ينفعش في طلب علم للايه فايه بقى اللي مش لاقي عشان كده كلكم سبعين اه ما- ما ما ينفعش لان احنا بتوع دنيا خلينا واثقين وصراحه ما احنا لو بتوع ربنا وهنرضى بالكفاف سبحان الله العظيم بقي بن مخلد طبعا ما تسمعوش عنه ده عالم من العلماء صاحب مسند زي مسند الامام احمد بن حنبل كده كان تلميذ الامام احمد بن حنبل بقي بن مخلد لما قالوا له يشتكوا من الفقر في طلب العلم قال وانتم تطلبون العلم والله لقد جاء يوم علي بعت سراويلي لاشتري الكاغد عارفين سراويل يعني ايه البنطلون مش البنطلون السروال مش السروال السلب اه بعت لسترتي باعوا عشان يشتري ورق كاغد ايوه لقد كانت تمضي علي ايام لا اذوق فيها طعاما فاتنقل على المزابل اكل ورق الكرنب الذي يلقيه الناس هو ده طلب العلم وهي دي الاخره عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن هدي الى الاسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه الصدق ده مقصود الصدق لان الناس صغروا قوي قضية الصدق فلما نيجي نقول الصدق النهاردة نلاقيه ايه المقصود بيه انه يقول الحق يعني صدق اللسان الصدق معنى اكبر من كده بكتير لان احنا في زمن تصغير الكبراء وتصغير المسائل الكبيرة عشان كده حتة كده على القامش بسرعة على الطاير على الطاير ها بدون تعليق ان القضية النهاردة الحصلة اللي انتوا قلقانين منها قضية فلسطين القضية كبيرة قوي تصغير القضية في فلسطين ده تصغير وتصغيرها أكثر في قضية القدس ده إيه؟ تصغير القضية كبيرة قوي أكبر من كده بمعنى بمعنى النهاردة لو إسرائيل ادت الفلسطينيين دولة مستقلة ذات سيادة ذات حدود وكفت عن قتل المسلمين تبقى القضية خلصت؟ هي عندهم خلصت لكن عندنا ما خلصتش القضية قضية اليهود مش قضية فلسطين اللهم انتقم من اليهود نرجع لموضوع الصدق بقى احنا بنقول دي مثال من امثلة تصغير تصغير القضايا الكبيرة القضايا الكبيرة قضية صدق الصدق هو الاسلام ربنا قال ليس البر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا بعد أن ذكر الله أركان الإيمان وأركان الإسلام قال أولئك الذين إيه صدقوا يبقى الصدق هو الدين كله قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون الصدق بس أعز أنواع الصدق صدق العزم صدق العزم يقول الله عز وجل ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول صحابة بيقول ايه طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر نقط فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم الآية دي مبهرة بس انتوا مش فاهمينها هقولها تاني وخلي بالك يقول الله عز وجل طاعة وقول معروف يا أخي عندك رغبة تدخل الجنة آه طب عندك استعداد تقوم الليل الليلة دي كله من أوله لآخره تدعو ربنا وتصبح بكرة صايم وتتصدق بنصف ما تملك من فلوس آه إن شاء الله إن شاء الله هي دي اللي ربنا بيقول لها طاعة وإيه آه، يسمع الكلام ويتكلم كلام كويس وقوله معروف فإذا عزم الأمر نقط نقط فإذا عزم الأمر النقط دي معناها فإذا عزم الأمر ما تلاقوهمش
طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر لم تجد أحدا فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ربك بيقول ايه شو الحته دي واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن
قل لا تقسموا طاعة معروف
ده انا عندي كراسه كده اسمها ايات فاضحه هي الايات دي فضيحة اه والله لما تقرا تحس انها الآية تعمل كده
انا انا بيتكلم عني
اه ايات فضل فعلا فعلا احنا كده وقت الكلام ايوه جدعان قوي لكن وقت الجد
ما تلاقيش ما تلاقيش يا رب استرنا ولا تفضحنا اللهم عافينا ولا تبتلينا اللهم ثبتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الصدق والإخلاص الصدق الصدق الصدق صدق العزم مع الله أديك مثال واحد بس ولا مثالين طب صلي على الرسول صلي صلى سنة خد المثال الأولاني وهو إن شاء الله يكفيك الغلام غلام أصحاب الأخدود ده مثال الصدق الولد لما اتعلم من الراهب التوحيد واتعلم من الساحر الكفر جوه قلبه عايز يعرف فين الحق هو عنده ميول فطريه للراهب لكن هو عايز يبقى عنده يقين ان هو ده صح قال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاراه الله ايه لما كان صادق في طلب الحق ربنا وراه آية خلي بالك لا لا، خلي بالك لا خلي بالك نقطة مهمة أوي دي ها ربنا أراه آية أن الحق عند الراهب الولد لما كان صادق في طلب الحق لما عرف الحق دار عليه فشق شيخه أمامه نصفين وشق صديقه أمامه نصفين وصعد به إلى الجبل وأدخل إلى البحر وهو في منتهى الثبات علامة الصدق أنه دل الملك كيف يقتله وصلت ولا أقول صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم قال الغلام للملك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به خذ سهما من كنانتي فضعه في كبد قوسك ثم قل بسم الله رب الغلام حين ذاك تقتلني لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به عمرك ما هتقدر تقتلني الا لما تعمل اللي اقول لك عليه يبقى مين اللي دل الملك ازاي يقتله الغلام طب قتل نفسه ليه بس عشان يسمع الناس كلمة بسم الله الناس تعرف ان فيه الله هو ده الصدق خد من نفس القصة مثال تاني الصدق الراهب لما جاله الغلام وقال له ايه قال له كانت دابة تعترض طريق الناس فرميتها فقتلتها قال اي بني انت اليوم افضل مني صدق ما حبهاش هو ده الصدق بل سبحان الله العظيم الساحر كان صادق مع نفسه احنا عارفين الساحر كذاب كبير بيلعب لكن كان صادق مع نفسه جدا لما قال للملك اني كبرت فابغني غلاما اعلمه السحر يكون لك من بعدي الساحر بيقول له انا لو اضحك على الناس كلهم ما اضحكش على نفسي انا هموت وصلت اه شوف الصدق مع نفسي يعمل ايه للاسف الشديد ان بعضنا بيكذب كذبه وللاسف الكذبه تكبر وللاسف هو يصدقها ينسى ان هو كذبها بالاصل ويعيش كذبه انه شيخ كنت بكلم امبارح في درس امبارح من علامات الساعة الكبرى المهدي اللهم قيد لهذه الأمة إماما ربانيا كنت بقول أن الله عز وجل اختص أمة النبي محمد بصلي عليه هذه الأمة أنها تقوم بهذا الدين قال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية إيه؟ نذيرا كانت كده الأمة من الأمة تهلك ربنا يجيب أمة ثانية ويبعث فيها نبي جديد واللي تهلك يجيب نبي جديد قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى تترى يعني تترى يعني إيه ولا بعضهم أنبياء كتير جدا قالوا 30 ألف نبي قالوا 300 ألف نبي قالوا 3003 الله أعلم بعددهم عدد ضخم من الأنبياء من ثلاث نبي محمد مفيش أنبياء طب مين اللي يجدد الدين العلماء العلماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينه كل مئة سنة يطلع راجل يجدد اسمه المجدد كنت بقول امبارح بقى ان المجدد النهارده احنا في القرن اللي يليه 1423 مين المجدد انت لا طب انت يقول لي، يا عم بس انا صلي الفجر طب ليه ما تكونش انت وقلت ان قضيه المهدي النهارده احصائيه ان في مستشفى المجانين في 60 واحد بيقولوا ان هم المهدي في مستشفى الامراض العقليه في العباسيه ليه من القصص برضه كان في واحد امي امي ما بيعرفش يقرا ويكتب يعني معاه جواب ماشي في الشارع فاداه واحد يقراه له بس من حظه قابل واحد زي حالاتي كده اداه له يقراه له فالراجل مسك الجواب بص فيه كده فما شافش فراح مطلع ايه النضاره وقرا له الجواب وقعد يفهمه ال- والموضوع الراجل ال- يا النضاره عملت كل ده الراجل قاعد يفكر النضاره ده هو الاول باص ما عرفش يقرا زيي ساعه ما لبس النضاره اه فقال الراجل ايه النضاره دي؟ قال له دي نضاره قرايه قال شفت صح اهو نضاره راح الراجل اشترى ايه اشترى نضاره قرايه ويلبسها ويبص اه نسي ان القضيه مش في النضاره دي في الدماغ اللي ورا اه وصلت اصل بعض الناس مفكره دم دقنه طولت وقرا له كتابين وسمع له شريطين وحضر له درسين بقى بقى الامام اه لا يا ابني دي مش النضاره هي دي قضيه الامامه في الدين مش بالنضاره دي بالايه بالدماغ اللي ورا النضاره القلب اللي ورا النضاره عشان كده لما نقول انت تنفع مجدد ربنا سهل لا مش ربنا يسهل دي عايزه ايه عايزه شغل عايزه شغل عايزه علم وعايزه عباده وعايزه صله بالله وعايزه جهد وعايزه ليل ونهار الامام النووي لما جه يموت قالوا له ما اتجوزتش ليه قال والله لو تذكرت لفعلت لو يا نسيت نسي ايه تصدق بقى نسي يتجوز شيخ الاسلام تيميه مات وما اتجوزش برضه لنفس القضيه النهارده الشاب من دول يوم ما يلتزم كل حاجه في دماغه الجواز عشان كده بقى الزواج عقبه ليه كل ما يشوف واحده منتخبه يقول اتجوز دي ايوه هي دي مش هم دول اللي هيبقوا رجاله ولا هم دول اللي هيشيلوا الدين ولا هم دول اللي ينصر بيهم ربنا الدين ربنا هينصر الدين برجاله قضيتهم الدين الصادق حبيب الله أخي أنت عايز ربنا ولا عايز الدنيا ما تردش أخي أنت عايز الجنة ولا عايز شهواتك أخي أنت عايز الرفعة في الدنيا ولا عايز المنزلة العليا في الجنة دي قضية تحتاج أنك تكون صادق فيها الصادق حبيب الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصدق الله يصدقك القاعدة الرابعة والظاهر مش هنخلص العشرة النهاردة دوما في المعاملة السحب من الرصيد في المعاملة مع الله جل جلاله دائما السحب من الرصيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالسوء هي دي معنى كلمة السحب من الرصيد الثلاثة اللي نزلت عليهم الصخرة في الغار أول الأمر كانوا مخلصين في الأصل بدليل أنهم توسلوا بأعمال كانوا بها إيه؟ مخلصين فلذلك وفقهم الله للتوسل لها انت فهمت القصد ايه يعني عشان ربنا يوفقك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وهو وليهم بما كانوا يعملون في الانعام آه. وهو وليهم به بما كانوا يعملون الولاية تحتاج إلى عمل إلى عمل يبقى لازم انت لما تيجي تتعامل مع ربنا بتسحب من ايه من رصيدك من اعمالك عنده فتستجلب بها الزيادة والجديد فالبداية تحتاج الى معاناة عشان كده العلماء يقولوا ايه من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة لازم البداية الانطلاقة تبقى صح قال له عالجت قيام الليل عشرين سنة ثم تمتعت به عشرين سنة قال له حرست قلبي عشرين سنة ثم حرسني قلبي عشرين سنة لازم دايما السحب من ايه من الرصيد وقلت لكم القصة دي قبل كده ان انا لما كنت في سفر ل... لبلد غربي ورأيت ولد في المسجد ما شاء الله لا قوة الا بالله وشه منور عجيب انك تلاقي في الجو ده حد وشه منور كده يذكر بالله ايه يا ده انت منين ايه إيه اللي جابك هنا والله كده ايه اللي جابك هنا فقال لي انا بقالي شهر ما خرجتش من باب المسجد عشان كده ليه قال لك ان اول ما سافر البلد دي انبهر وطبعا كان هنا عايش في بيسميه كبد فلما راح هناك ولقى الانفتاح ما حدش بيقول له انت رايح فين ولا جاي منين فتح شرب خمره وزنا وسرقه قمار كل شيء فتح قال لك لحد ما مرضت مرض شديد جدا جدا كحه قال كنت افضل كحه كحه كحه لما اقع من على السرير قال وفي الشقه لوحدي مفيش حد معايا خالص ففي لحظه كده بكح ورحت وقعت جيت اقوم مش قادر اقوم فقلت يا رب وبعدين فقت كده قلت يا رب طب يا رب بايه انا لا بصلي ولا بصوم ولا اعرف ربنا اقول يا رب بايه قال وساعه ما وقع في ذهني الكلمه دي اترعشت خرجت جري جري جري جري ادور على مسجد لحد ما لقيت المسجد ده دخلت وقفلت الباب ومن يومها ما خرجتش من باب المسجد اللي عجبني ان الواد كلمة يا رب بايه صح كده يعني انا بقول يا رب بس يا رب بايه انا ليه ايه عند ربنا اقول له بايه يا رب هو ده معنى تعرف الى الله بالرخاء يعرفك في الشدة هي دي الكلمة اللي بقولها بالبلدي ما تسألوش مني اوعى تبيعه لا يبيعك وده معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عن أو معنى قول ربنا جل جلاله نسوا الله فنسيهم نسوا الله فنسيهم فلذلك دوما في المعاملة السحب من الرصيد قال ابن القيم عليه رحمة الله كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد القاعدة الخامسة لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل عندنا في مصر معلش تلاقي الواد الميكانيكي طول الأسبوع مزيت لابس العفريتة ويوم الحد ما تعرفوش لابس البدله والجرافته والمنديل الاحمر آه، آه، الاهرام والنضاره ال- ها ولمع شعره ايه ده في ايه يا انت مين اه هي كده وقت الشغل شغل عشان يجي اخر الاسبوع يلاقي قرشين يوم ايه يتفسح ويتمنجه وينزه نفسه بيه احنا مش موافقين على الكلام ده طبعا لكن مش موضوعنا الموضوع ان بعضنا يريد ان يعيش الجنه في هذه الدنيا وصلت هي دي ان بعضنا يريد انه يلتزم وفي نفس الوقت اي شقه واسعه وموبايل وعربيه مكيفه وعروسه عينيها زرقاء وشعرها اصفر وطويله وعريضه ومطيعه وخدامه ومن العلماء طالبه علم وعشر اولاد صبيان وبنت زي بعض يدلعوا اي جنب يا حضرته بقى لا الدنيا دار دار ابتلاء لقد خلقنا الإنسان في كبد والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم فلذلك لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل الدنيا دي دار العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن والسجن له ظروفه صح السجن له ملابسه وله أحكامه وله ضوابطه الدنيا سجن فلا تحاول في السجن أن تعيش الجنة بعض الناس يريد أن يتناول كل شهوات وأن يعيش دوما في عافية يا أخي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوذي ضرب وشتم وأهين ومرض من الكفار أقصد يعني إذاء من الكفار وآسف لكلمة إن صلى الله عليه وسلم فهو أعز مخلوق على ظهر الأرض صلى الله عليه وآله وسلم لكن أقصد أن الكفار حاولوا بشتمه ووضع التراب على رأسه وسال الجزور على ظهره وخنقه بثوبه وإن لم يحجر فوقه كل هذا حفر حفرة له في غزوة أحد ليقع فيها ودخول حلقات المغفر في وجنته ورميه بسهام وفي الطائف رميه بالحجارة حتى جرح سائر جسمه صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله مرض بالحمى حتى لم يطق حماه أحد ووقع من على فرس فجحش جنبه الشريف ده رسول الله وانت عايز تعيشها كده نظيفة حلوة ما تنفعش ما تبقاش دنيا ما تستاهل الآخرة عشان كده لا تلبس ثياب الفراغ أثناء العمل الدنيا شغل فخليك في إيه؟ في الشغل وخليها تعدي زي ما قلت للإخوة في شريط ال- الشباب والزواج بين الوهم والحقيقة قلت إن ال- اتجوزها نص ونص مش شرط حلوة خليها سمره ومش شرط طويلة خليها قصيرة ومش شرط عريضة خليها نحيفة شوية بس تكون عندها دين وبنت ناس بنت أصول الشرطين دول ما تتنزلش عنهم أبدا وارضى بيها عورة حولة سودة مكتحة ارضى بيها بلغة توصلك إلى الجنة تبلغك الجنة وفي الجنة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا هيصنعها لك الملك من جديد وفوقيها سبعين حورية من الحور العين هو ده اللي مش عايز يلبس ثياب الفراغ أثناء العمل أما اللي بيلبس ثياب الفراغ أثناء العمل بينقي بقى الزوجة وينقي البيت وينقي عايز يعيش لا الدنيا ما تنفعش القاعدة السادسة ستة القرآن قائد وحاد وسائق القرآن قال الله عز وجل ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وجاهدهم وجاهدهم ايه به بايه بالقرآن فلا تطع المنافقين وجاهدهم به جهادا كبيرا كأن الله ربنا جل جلاله أشار إلى أنه بدل إرسال الرسل
فقد كفل الله بهذا القرآن مهمة جميع الرسل بأن يصنع القرآن رجالا كالرسل أقول لك أنا صلى على رسول وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه ربنا يجيب يقول إيه أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يا سورة العنكبوت أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم هم بيصبوا آية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي قبلي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر وكان الذي أوتيته كتابا يتلى وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة القرآن القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن آه أهل القرآن هم أهل الله وخاصته القرآن في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعث الراجل المعدي على قرية قال بقى معقولة ربنا هيحيي دول طب ربنا يحيي دول ازاي ربنا أراه الآية في نفسه ربنا موته وأحياه قال له شفت قال له ما شفتش حاجة كم لبيت قال لبثت يوما أو بعض يوم ربنا قال له لا فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ورى الآية بعينيه وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما الحمار قدامه عظم في الأرض هيكل عظمي بدأ العظم يقف وينط يركب على بعضه وبعد العظم تطلع الغضاريف وبعد الغضاريف تتكسي اللحمة وبعد كده الحمار نفخ فيه الروح نهى شوف قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بعدها على طول وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت نفس السؤال صح كده لكن الله لم يره الآية في نفسه بل قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا الأولاني ربنا وراله الآية في نفسه سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا أراه الآية في الطير نفس السؤال وجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ربنا بقى وراله الآية في نفسه ولا في الطير القرآن ربنا جاوب عليه بقرآن قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم الله أكبر يبقى في الأولاني ربنا أراه الآية في نفسه في حماره في طعامه سيدنا إبراهيم أراه الآية في الطير أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآية في القرآن هي دي قضية قضية كلية أن ديننا مرده إلى القرآن القرآن والسنة طبعا لكن أقصد القرآن هو الأصل والسنة متممة ومكملة ومفسرة نعم القرآن القرآن ولذلك تحفظون مقولتي كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك بعض الناس قاعد يسمع شرايط ويحضر مشايخ ويقرا في كتب علم وهاجر القرآن كل هذا لن ينفعك القرآن يصنعك القرآن يربيك القرآن يعليك القرآن يرفعك القرآن ينفعك القرآن حفظا وتلاوة وتفسيرا ومذاكرة القرآن فيه العلم العقيدة والفقه والسيرة والتفسير والتاريخ واللغة كل شيء القرآن لذلك نصيحتي دايما ليكم ربوا ولادكم على القرآن يلي ما عرفتوش تتربوا ويلي ما تعرفوش تربوا عيالكم دعوهم للقرآن يربيهم القرآن القرآن القرآن أصل ومن سلك طريق القرآن فقد بلغ مراد الله منه قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا قال العلماء حبل الله القرآن القرآن قائد وحاد وسائق فلا تنسى القرآن أبدا القاعدة السابعة في الطريق مواقف للتمييز التمييز بين النعمة والفتنة وبين المنة والحجة وبين العطية والبلية وبين المحنة والمنحة في الطريق إلى الله لابد أن تكون صاحب تمييز تميز بين النعمة والفتنة قد يصيب الرجلين شيء واحد ويكون بالنسبة لأحدهما نعمة وبالنسبة للآخر فتنة قد يكون الشيء الواحد لرجل بلية وللآخر عطية اسمع قول ربك أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق صيب ماء طيب يحيي له به الأرض ولكن في نفس الوقت فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت العلماء يقولوا إن ده المثل المائي اللي ربنا ضربه سبحانه وتعالى للقرآن أنه سيف هو للمؤمنين قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هي هي القضية إنه ممكن تكون شيء رحمة في قصة كعب بن مالك لما جاءه كتاب من ملك غسان قرأه ملك غسان يقول له بلغنا أنا صاحبك قد قلاك ولم يجعلك الله بدار مهانة فالحق بنا نواسك ما قالش يا سلام شوف فرج ربنا يا أخي هو ده التمييز قال وهذا من البلاء فتيممت التنور فسجرته من البلاء قد يرزق العبد مالا ويظن انه نعمة ويكون هذا المال بالنسبة له فتنة قد يرزق عملا وهذا العمل قد يكون من وجهة نظر الناس جميعا كرم وهو في حقه بلاء قد يحفظ القرآن ويكون عليه حجة القرآن حجة لك أو عليه قال العلماء إذا رأيت أن الله يعطي العبد على معاصيه فاعلم أنه استدراج بتعصي ويكرمك وتعصي ويزيدك وتعصي ويبارك لك لا يبقى هينتقم منك العملية كده ما تطمنش لا لا لا ده يبقى بيجرك بقى هيوديك لحد فين قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي إن كيدي متين ما تفرحش عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم لا لا سعيد بن عامر الجمحي تقول زوجته استيقظت يوما على صوته وهو يقول أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك أعوذ بالله منك فقمت فوجدت بين يديه صرة مال وهو يدفعها بيده كأنها حقرب قلت مالك قال دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني آه لازم يبقى عندك بصيرة وتمييز ربنا اداك صحة لو استعملتها في طاعة الله تبقى نعمة استعملتها في المعصية تبقى محنة تبقى فتنة ربنا اداك فلوس الفلوس دي زودتك قرب من ربنا تبقى نعمة شغلتك عن ربنا تبقى فتنة ربنا اداك زوجة أعانتك على طاعة الله تبقى نعمة شغلتك عن الله تبقى فتنة كل لحظة في حياتك شوف النعم اللي جاية لك بتقربك من ربنا ولا بتبعدك عن ربنا بتوقفك بين ايد ربنا ولا بتشغلك عن ربنا بتزيدك طاعة ولا بتقسي قلبك وتبعدك عن ربنا هو ده الفرق بين النعمة والفتنة بين المحنة والمنحة بين البلية والعطية بين المنة والحجة ثمانية الاعتصام بالله عقيدة وعمل ودعاء الاعتصام بالله قال تعالى قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا من ذا الذي يعصمكم من الله ما تقول لا إله إلا الله قال تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعمة المولى ونعمة النصير نعمة المولى ونعمة النصير هم اللي في آخر الآية الثانية بتاع الأحزاب ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يعني نعمة المولى ونعمة النصير يبقى الإنسان محتاج مولى وإيه ونصير وليس لك من دون الله ولي ولا نصير فلذلك إذا أردت الولي والنصير فاعتصم بالله قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد فقد هدي اللهم اهدنا يا رب الاعتصام طب اعتصم بالله ازاي امرأة العزيز بتقول ايه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم استعصم ازاي اولا عقيدة قال معاذ الله اعوذ بالله يعني ايه اعوذ التجئ واحتمي بالله وحده مش لما جت تراوده عن نفسها بص لها كده وقال لها انت اتجننتي اكيد انت ما تعرفنيش ده انا يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم السلام دول انبياء روح يا بنت روح روح ربنا يهديك بعيد عني ما قالش كده قال معاذ الله عقيدة ان اللي هينجيني مين الله لما امرأة العزيز فشلت وسمعت ان السوان بيتكلموا قالت لك لا ده انا اجيبهم له بقى ولا اجيبه لهم الاثنين جابتهم وقعدتهم وطلعته عليهم طلع وبقى الكيد مش كيد امرأة بقى كيد اه نساء قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الله يا سلام لو اتكلمنا في النقطة دي دلوقتي قال يا رب قرش السجن أحب القلب من جوه من حرير امرأة العزيز ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه تشم ريحة الصدق في الكلام صح آه قال له لا يا رب يا رب اتسجن شوف ازاي بالله عليك انت عندك دي احنا بنضحك على نفسنا بنهرج احنا بنلعب في دين ربنا للأسف حد عنده دي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال له يا رب عذاب السجن أحسن عندي من قصور العزيز يا رب قال له يا رب العذاب ليك أحب إلي من إن أنا أعصيك هو ده الاعتصام الاعتصام عقيدة الاعتصام عمل الاعتصام دعاء توب ادعي لي ادعي لك لعبة توب محتاج شغل محتاج عقيدة محتاج أن أدعي لك وأنت تدعي لنفسك بس بعد آه بعد ما تعتقد وتعمل يا إخوة قضية الاعتصام بالله محتاج نتكلم فيها مرة تانية وهمليكم النقطتين اللي فاضلين عناصر بس قال النقطة التاسعة من استطال الطريق ضعف مشيه من استطال الطريق اللي يستطول الطريق لربنا قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين لحد ما تموت قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب قال تعالى كلا لما يقض ما أمره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا قال لخديجة لما قالت له ألا تنام يا رسول الله فقال مضى عهد النوم يا خديجة الطريق بتاع ربنا طويلة قوي السكة بعيدة جدا فيها مشقات تقدر عليها أهلا وسهلا هتقطع في النص خليك من الأول لأن عند ربنا ما ينفعش النص النقطة العاشرة السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل السر الدفين لعدم القبول وجود حظ للنفس في العمل بتصلي ربنا ولا عشان ترتاح بتصوم عشان تريح بطنك ولا عشان ربنا يرضى عنك بتكرم الناس عشان يعاملوك كويس ولا عشان بتحب ربنا يربي دقنك توقيرا ولا عشان سنة النبي بتدفع اللي عليك عشان الناس تقول عليك راجل محترم ولا عشان ترضي ربنا بتحجي وتعتبر منظرة وفسحة وتغيير جو ولا عشان تستغفر ربك هناك اجرأ إلى الله بتتعلم ليه وبتدعو إلى الله ليه وبتقوم الليل ليه وبتتصدق ليه لو فيها حتة حظ للنفس حظ نفس ربنا ما يقبلوش أبدا يا إخوة دول عشرة بس نشتغل نقدر نكملهم مية لكن بس نشتغل العشرة دول أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين